يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة اهدي الوقت صباح ألوفات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة تيجي الوقت صباح ولفات يا بنات يا بنات أعمل إيه والمهر غالي وأنا غلبان على جد حالي أعمل إيه والمهر غالي وأنا غلبان على جد حالي بلاش بقى تطلعوا في العال وبطلوا كلمة هات وهات يا يا بنات بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان البحر كمان بالبركة زيت الوقت صباح ألوفات يا بنات يا بنات أنتيري وأوضة جلوس وأوضة نوم من نوع مخصوص أنتيري وأوضة جلوس وأوضة نوم من نوع مخصوص أنا مهما يكون عندي فلوس ما تكفيش كل الطلبات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة زيت الوقت صباح ألوفات يا بنات يا بنات ولا الشبكة وهم الشبكة تعمل في الميزانية ربكة ولا الشبكة وهم الشبكة تعمل في الميزانية ربكة مستنزفات الزمن الحبكة عاوز منكم جنيهات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة زيد الوقت صباح ولفات يا بنات يا بنات خلو الشقة اجيبه منين ده حتى حاجة ما فيهاش دين خلو الشقة اجيبه منين ده حتى حاجة ما فيهاش دين الشهر بدل القسط سنين وعلاج الحلقة افضل سنوات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان البحر زمان بالبركة ليت الوقت صباح ولفات يا بنات يا بنات بالألوفات عايزيننا ندفع نقول كفاية محدش يسمع بالألوفات عايزيننا ندفع نقول كفاية محدش يسمع لا أنا صاحب شركة ولا مصنع ولا في جيوبي حنفيات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان المهر زمان بالبركة ليت الوقت صباح ألوفات يا بنات يا بنات عايزين جوازي كله أساس مش بس مظاهر وخلاص عايزين جوازي كله أساس مش بس مظاهر وخلاص ما دام يكون فيه رحمة يا ناس العيشة هتبقى شربات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات كان البحر زمان بالبركة ليت الوقت صباح ألوفات يا بنات يا بنات ده احنا مشاكلنا مادية يا ريت تكون فيها رحمة شوية ده احنا مشاكلنا مادية يا ريت تكون فيها رحمة شوية حاجة عليك وحاجة عليا يتجوزوا كل البنات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات يا بنات يا بنات الله يرحم اللي فات
ازاي ازاي ازاي تدعي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تدعي ولا تشرب شاي كل مرة تكون مستعجل كل مرة تكون مستعجل ولا مرة تونست معاك ازاي ازاي ازاي
لو مش زينة ما تشربهاش خد لك كوباية عالماشي لو مش زينة ما تشربهاش اقعد بقى ما تزعلناش وحياتي عندك لن تجاهل ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مش ساعتك كل مرة تقول مش ساعتك ولا مرة تونسني معاي اقعد هعمل لك شاي كيف حلو يرطب حر الصيف اقعد هعمل لك شاي كيف حلو يرطب حر الصيف لا هو تقيل ولا هو خفيف زي النعناع بس ازاي مكفاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونسني معاك اوعى تقدم لي اعذار وتقول لي الثوره مشوار اوعى تقدم لي اعذار وتقول لي الثوره مشوار من بدري الشاي عم نار خمس دقايق بس يا خال ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونسني معاك اوعى تقول الشاي بطلته ولا ورق مشوار عطلته اوعى تقول الشاي بطلته ولا ورق مشوار عطلته هعمله لك لو ما شربته تاني عندك انا مش ازاي جاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونسني معاك ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي ازاي ازاي ازاي تيجي عندي ولا تشرب شاي كل مرة تقول مستعجل كل مرة تقول مستعجل ولا مرة تونست معاي ليه اتغيرت ليه وابديت فين الحنان ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان من ليه غيرت ليه وديت فين الحنان
كل جرالك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان حبيبي ليه اتغير وازاي حبي هان عليك مش كنت الاول فكر خايف لحظة تبكي عليك تبكي على حب الهدم وتندم ما يفيدش الندم تبكي على حب الهدم وتندم ما يفيدش الندم من بعد ما يفوت الاوان اللي غيرت ليه وديت فين الحنان
كل جرالك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان حبيبي ليه اتغير وازاي حبي هان عليك مش كنت الاول فكر خايف لحسن تبكي عليك تبكي على حب الهدم وتندم ما يفيدش الندم تبكي على حب الهدم وتندم ما يفيدش الندم من بعد ما يفوت الاوان اللي غيرت ليه وديت فين الحنان ما كل جرالك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت خلونا نعيش احباب طول العمر الاخر ثانية انا وانت وما نشوفش عذاب وحبي يسعد كل الدنيا ليه ضيعتي الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي ليه ضيعتي الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي وتنسى الحب اللي كان اللي غيرتني وديتني الحنان ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان كنت اتمنى نعيش احباب طول العمر الاخر ثانية انا وانت وما نشوفش عذاب وحبنا يسعد كل الدنيا ليه ضيعت الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي ليه ضيعت الحلم الغالي ليه تحيرني وتشغل بالي انسى الحب اللي كان اللي غيرتني وديتني الحنان ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان انا وانت يا ما تعاهدنا على الاخلاص والعهد الغالي دلوقتي اللي عن بعض بعدنا والنوم جفاني وقلبك خالي ازاي في لحظة العهد تخونه وكل منايا وامل تخونه ازاي في لحظة العهد تخونه وكل منايا وامل تخونه خلاص ملكش في قلبي مكان اللي غيرتني وديتني الحنان ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان
انا وانت يا ما تعاهدنا على الاخلاص والعهد الغالي دلوقتي ليه عن بعض بعدنا والنوم جفاني وقلبك خالي ازاي في لحظة العهد تخونه كل منايا وامل تخونه ازاي في لحظة العهد تخونه وكان منايا وامل تخونه خلاص ملكش في قلبي مكان اللي غيرتني وديتني الحنان ما تقول لي جرى لك ايه مش انت بتاع زمان ابدا مش انت بتاع زمان ابدا
يا حتة سكرة يا جمرة منورة يا حتة سكرة يا جمرة منورة أزرع جوا قلوبنا يا زهرة معطرة يا حتة سكرة
يا حتة سكرة يا جمرة منورة يا حتة سكرة يا جمرة منورة أزوعة جوا جبنة يا زهرة معطرة يا حتة سكرة
يا بيضة يا شغلة بالي يا زهرة البستان ايدك سكارة يا خمرة منورة هتجوع جوا الجبنة يا خمرة معطرة يا حتة سكارة
يا بيضة يا شغلة بالي يا زهرة البستان سمر دايما بلالي ويونس السهرة بيضة يا شغلة بالي يا زهرة البستان سمر دايما بلالي ويونس السهرة يا حلوة الحلوين في الدنيا زيك مين يا حلوة الحلوين في الدنيا زيك مين يا قمرة منورة حتة سكارة يا خمرة منورة يا حتة سكارة يا خمرة منورة مزروعة جوا الجبنة يا خمرة معطرة يا حتة سكارة
كل جمال ده فيك يا حلوة مالك بيه خد منه اللي يكفيكي والباقي وزعيه كل الجمال ده فيك يا حلوة مالك بيه خد منه اللي يكفيكي والباقي وزعيه في ناس كتير يتمنوا يطولوا شوية منه في ناس كتير يتمنوا يطولوا شوية منه يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا خمرة منورة يا حتة سكارة يا خمرة منورة مزروعة جوا الجبنة يا خمرة معطرة يا حتة سكارة
كل الجمال ده فيك يا حلوة مالك بيه خد منه اللي يكفيكي والباقي وزعي كل الجمال ده فيك يا حلوة مالك بيه خد منه اللي يكفيكي والباقي وزعي في ناس كتير يتمنوا يطولوا شوية منه في ناس كتير يتمنوا يطولوا شوية منه يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا خمرة منورة يا حتة سكارة يا خمرة منورة مزروعة جوا الجبنة يا خمرة معطرة يا حتة سكارة
بجمال الطبيعي شاغل كل القلوب يا شباب حبي وربيعي عنك ما اقدرش اتوب بجمال الطبيعي شاغل كل القلوب يا شباب حبي وربيعي عنك ما اقدرش اتوب كل عمرك غالية علينا شايلينك جوا عنينا كل عمرك غالية علينا شايلينك جوا عنينا يا قمرة منورة يا يا حتة سكارة يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة مجموعة جوا الجنة يا دارة معطرة يا حتة سكارة
بجمال الطبيعي شاغل كل القلوب شباب حب وربيعي عنك ما اقدرش اتوب بجمال الطبيعي شاغل كل القلوب يا شباب حب وربيعي عنك ما اقدرش اتوب طول عمرك غالية علينا شايلينك جوا علينا طول عمرك غالية علينا شايلينك جوا علينا يا قمرة منورة يا حتة سكارة يا قمرة منورة يا سلم سلم سلم سلم سلم على الحبايب واحكي لهم عنك مع عيوني والقلب اللي دايب سلم سلم سلم سلم سلم على الحبايب واحكي لهم عنك مع عيوني والقلب اللي دايب وخد مني هدية ليهم ومعاها جواب صبح لي ومسيلي عليهم دول أغلى الأحباب وخد مني هدية ليهم ومعاها جواب صبح لي ومسيلي عليهم دول أغلى الأحباب مهما يغيبوا حتى نناموا مهما يغيبوا حتى نناموا عنهم عمري ما غايب سلم وخد مني هدية ليهم ومعاها جواب صبح لي ومثل عليهم دول أغلى الأحباب وخد مني هدية ليهم ومعاها جواب صبح لي ومثل عليهم دول أغلى الأحباب مهما يغيبوا حتى نناموا مهما يغيبوا حتى نناموا عنهم عمري ما تايب سلم فكرهم بليالي غرام وقعدنا سوا والعهد الغالي وكلامي له ضعف الهوى فكرهم بليالي غرام وقعدنا سوا والعهد الغالي وكلامي له ضعف الهوى كل ده يجرى من احبابي كل ده يجرى من احبابي غريبة من الغرايب سلم فكرهم بليالي غرام وقعدنا سوا والعهد الغالي وكلامي اهضع في الهوى فكرهم بليالي غرام وقعدنا سوا والعهد الغالي وكلامي اهضع في الهوى كل ده يجرمنا احبابي كل ده يجرمنا احبابي غريبة من الغرايب سلم الليلة بتعدي ليالي والأيام بشهور ولا شئت الدنيا في أحلامي دمع عيني يا بحور الليلة بتعدي ليالي والأيام بشهور وأنا شئت الدنيا بأحلالي ودمع عينيا بحور أصبر يمكن يصفى زماني أصبر يمكن يصفى زماني ويعود اللي غالي يتكلم الليلة بتعدي ليالي والأيام بشهور ولا شيء في الدنيا بيحلالي دمع عينيا بحور الليلة بتعدي ليالي والأيام بشهور ولا شيء في الدنيا بيحلالي دمع عينيا بحور أصبر يمكن يصفى زماني أصبر يمكن يصفى زماني ويعود اللي غايب سلم اسألهم امتى هيعودوا وقلوبنا ترتاح والورد يفتح على عوده ونقيم الافراح اسألهم امتى هيعودوا وقلوبنا ترتاح والورد يفتح على عوده ونقيم الافراح والدنيا تفرح وياك والدنيا تفرح وياك وتسوي العجايب سلم اسألهم امتى هيعودوا وقلوبنا ترتاح والورد يفتح على عوده ونقيم الافراح اسألهم امتى هيعودوا وقلوبنا ترتاح والورد يفتح على عوده ونقيم الافراح والدنيا تفرح ويانا الدنيا تفرح ويانا ونسوي العجايب سلم يا حلوة لما شفت عينيكي قلت يا أرض احفظ عليكي يا حلوة لما شفت عينيكي قلت يا أرض احفظ عليكي تعيونك كحلها رباني خلوا قلبي ملك ايديكي تعيونك كحلها رباني خلوا قلبي ملك ايديكي عينيكي يا حلوة عليكي خلوني اشتاق ليكي عينيكي يا حلوة عليكي خلوني اشتاق ليكي يا حلوة يا يا حلوة عيونك عيون غزلان مليانة أشوك وحنان جذبوني من أول نظرة نسوني حتى العنوان ده عيونك عيون غزلان مليانة أشوك وحنان جذبوني من أول نظرة نسوني حتى العنوان عينيك يا حلوة عينيكي خلوني اشتكت ليكي عينيكي يا حلوة عينيكي خلوني اشتكت ليكي يا حلوة يا يا حلوة عيونك عيون غزلان مليانة أشواق وحنان جذبوني من أول نظرة نسوني حتى العنوان عينيك يا حلوة عينيكي خلوني اشتقت ليكي عينيك يا حلوة عينيكي خلوني اشتقت ليكي يا حلوة يا, يا حلوة لقيت الليل سواد شعرك عشقت الليل وحبيته لقيت البدر لون وجهك عشقت البدر وهويته لقيت الليل سواد شعرك عشقت الليل وحبيته لقيت البدر لون وجهك عشقت البدر وهويته لقيت الورد لون خدك قطفت الورد وشميته لقيت اللولي لون سنك شريت اللولي وجنيته لقيت البحر في عيونك نزلت البحر وعديته لقيت الهوى لمس شعرك خاصمت الهوى وعاديته لقيت السحر في اسمك عملته دور وغنيته لقيت الشهد في ريقك دهنت الجرح ودويته البسمة كمان بتحليكي والمولى بحسنه مكفيكي انت عارفة يا حلوة ايه اللي خلاني مشغول بيكي عينيكي يا حلوة عينيكي خلوني اشتقت اليكي عينيكي يا حلوة عينيكي خلوني اشتقت اليكي يا حلوة يا يا حلوة انظر لجمالك واتأمل سبحان اللي اداك وكمل باين ان عيونك دايم قلبي ضايق ما اقدرش اتحمل سبحان اللي اعطاك وكمل بنظر لجمالك واتأمل باين ان عيونك حزين يصفر يا واقف قبالي البسمة سكر والسنة بتلالي يا سمار يا زين يا سمر يا واقف قبالي البسمة سكر والسنة بتلالي يا سمار عيونك عجباني ورموشك سحراني عيونك عجباني ورموشك سحراني آه عيونك عجباني ورموشك سحراني والكحل رباني شغلتي ليبالي عيونك عجباني ورموشك سحراني عيونك عجباني ورموشك سحراني والكحل رباني شغلتي ليبالي خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى خليك خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى قلبي حيتهنى لو تبقى حلالي خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى خليك هنا استنى غيرك ما بتمنى قلبي حيتهنى لو تبقى حلالي آه شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك يا حلو يا ريتك ما تشمت عزالي آه آه آه شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك شفتك وحبيتك وفي قلبي خبيتك يا حلو يا ريتك ما تشمت عزالي آه قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساه قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساه قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساك اخر ايه وياك ما تقول لي يا غالي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا آه آه آه قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساك قلبي انشغل بهواك طول عمري ما حنساك اخرتها ايه وياك ما تقول لي يا غالي اسمر يا واقف مبارك الباس ما سكر والسنة بتلالي يا زين اسمر يا واقف مبارك الباس ما سكر والسنة بتلالي